الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا التوبة توبتان توبة إنابة وتوبة استجابة توبة الإنابة اللي هي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون توبة إنابة إنه راجع خايف مضطر توبة الاستجابة توبة حياء اللي هي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عشان كده اللي منها بقى توبة سيدنا النبي والناس تفضل تسأل أنا كتير قلت لكم يا جماعة بلاش نسأل أسئلة ما نعرفش نجاوب عليها يعني ايه يقول طب النبي كان بيتوب من ايه ما تسألش توبة عبادة ليه توبة الحياء ليه توبة الاستجابة ربنا بيقول ايه توبوا اقول تبت تبت سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير في ناس بتتوب من غير ما تذنب عبادة التعبد بالتوبة طبعا الناس دول مش زيي اللي زيي بنتوب من الذنوب والمعاصي اللهم توب علينا يا رب اللهم اغفر لنا واعف عنا يا حي يا قيوم بنتوب من ذنوبنا ومعاصينا وغفلتنا وخطايانا واخطائنا وكبائرنا وصغائرنا و تعدينا في بلاوي متلتلة بنتوب منها فالتوبة تجيلك الأول بالإذن من السماء كتير قلنا أن توبتك محفوفة بتوبتين من الله توبة قبلها وتوبة بعدها ثم تاب عليهم ليتوبوا قل لي الله ما انت كنت لسه بتقول ان اول خطوة منك ما احنا بنقول ان الاذن ده مش هيجي برضه غير بخطوه منك ما سيدنا ادم لما اكل من الشجره استحيا فربنا من عليه بالتوبه اذن له بالتوبه استحيا جري نفس الشيء فأن يرى الله من قلبك أنك تريد تريد إذن يعطيك الإذن اثنين التوفيق اللهم وفقنا لما تحب وترضى ما هي هو مدى حاجتك لأن يحبك الله لأنه إذا أحبك وفقك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها تبقى موفق اصل احنا كل يوم بنتعرض لكم من الاختيارات تختار ده ولا ده ولا ده ولا ده محتاج ان ربنا يحبك عشان يوفاك انك تختار صح لان المشكلة الكبيرة انك دايما يخيرك وتختار غلط لانك ما بتشوفش لانك مش موفق مش موفق لو موفق ترى بنور الله وتسمع بتوفيق الله وتمشي بإعانة الله وتبطش بتسديد الله هو ده لو لكن مشكلتك الكبيرة ياما أعمال تقول ياه المشكلة ان انا ما كنتش موفق المرة دي ما كنتش موفق في الاختيار ده ما كنتش موفق في التوقيت ده ما كنتش موفق في طب ما تدور مش موفق ليه انت هتفضل بس تقول لي لو ربنا وفقني كنت عشان توفق محتاج حاجة واحدة بس انه يحبك انه يحبك لو احبك بس خلاص فاول حاجة اذن اتنين توفيق انه يوفقك انك تتوب صح ما انت بتلاقي في ناس كافر ويسلم ويبقى صوفي يسلم ويبقى علماني يعني جارودي اللي هو الفرنساوي اللي اسلم وعملوا له هيصه في الاخر بقى ايه علماني ومات على كده هي احسن من ما نعرفش بقى احسن من كافر ولا ما نعرفش حاله ايه ده حاله عند ربنا اسال الله عز وجل ان يرحمه ان كان قد مات على التوحيد يا رب ويغفر له ويعفو عنه قد يعذر بجهله وربك له في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها أحد الشاهد هنا إيه توفيق إنك تتوب فيوفقك إنك تتوبها صح مش تتوب بمعصية ما أحيانا كده يجي يتوب يعكها أكتر إذن توفيق ثلاثة هدايه اللهم اهد قلوبنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به اهدنا مراتب اهدنا عشر مراتب عشر مراتب في اهدنا ازاي تبقى نمرة واحد ازاي يهديك الهداية الى ان الحق واحد لا يتعدد الهداية لأن ترى ما حول الحق باطلا دي هداية هداية انك انت ترى الباطل باطلا وتبغضه ولا تشتهيه ولا تريده لان بعض الناس بيتوب زي ما كنت بقول لهم امبارح عين في الجنه وعين في النار هو هي دي مصيبه كبيره او ما جاش ما جاش النهارده قال انا جاي وما جاش ليه لان اصل إيه, إيه, إيه, ايه زي ما قلنا في مراتب ولاده القلوب قلب قد ولد وقلب لم يولد وقلب في البرزخ قد قطع مسافات وتخطى آفات وبقيت عليه فلوات وعيوب وآفات هو لسه بيروح ويجي قول حذيفة وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو للغالب منهم هو ملتزم ولسه بيبص للنسوان ملتزم ولسه بيكذب ملتزم ولسه بياكل حرام ملتزم لا قادر يبطل الحرام ولا قادر يسيب الالتزام لا قادر يبطل افلام واغاني ولا قادر يحلق دقنه ويبطل صلاة ماشي في الاثنين ده خطر عظيم خطر كبير جدا دايما نقول في فرق بين اللي داق واللي ما دقش اللي ربنا دوقه حلاوة الأنس بيه وحلاوة القرب منه في فرق بينه وبين المنخمس في الجهالة ما دقش ولا شاف فالمتلون ده وده اللي أنا قلت عليه كتير إن اللي بيحاول يرضي جميع الأطراف يعني بيحاول يرضي ربنا ويرضي شهواته ويرضي الناس ويرضي المجتمع ويرضي العلمانيين ويرضي الثوار ويرضي ال... بيحاول يرضي كل حد دول ايه ربنا قال ايه ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا اللهم صل على النبي محمد وآله هداية اللهم اهدنا إذن وبعدين توفيق ثلاثة هداية أربعة إمداد المدد بقى مدد يا رب يا رب المدد المدد بقى والله العظيم يا شباب أحوج ما تكون أن يمدك الله بمدد من عنده مدد بقى المدد ده قد يكون سكينة في قلبك السكينة دي مدد السكينة لها جند هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض مدد إن ربنا ينزل في قلبك سكينة كده سكينة يقين سكينة رجاء سكينة طمأنينة سكينة خشوع إن ربنا يديك مدد شوية إخوة حواليك دول بيبقوا مدد مدد يا رب إن ربنا يعطيك قرشين حلال إن ربنا يديك زوجة وأولاد إن ربنا يديك سكن في حتة حلوة جنب مسجد طيب إلى آخره المدد يتنوع وعلى وعلى قدر الاستعداد يأتي الإمداد انت تنفع بقى تبقى محل للمدد ان ربنا يمدك ولا هي دي صلاحية المحل امداد امداد في التوبة زي ما قلت لكم زمان كتير انك انت تلاقي واحد قاعد في الميكروباص قاعد جنبيه واحد ولا اتنين نزلوا مع بعض بيتمشوا فيقول له ايه الاخبار الدنيا عامله ايه انت شايف الدنيا رايحه على فين قال له والله انا بفكر احلق لحيتي قال له والله وانا كمان ايه رايك في اهو ده حلقها اهو ادخل ادخل يلا وواحد تاني يقول له انا بفكر احلق لحيتي يقول له يا راجل اتقي الله ده احنا ده وقت الثبات ده الدين النهاردة محتاجك انت وغيرك نقول للناس يعفوا لحقكم مش يحلقوا لحقكم ده كلام برضو ده انا مفكر ان انت هتثبتني تعالى في درس في اليوم الفلاني تعالى في مكان في مكان الفلاني تعالى نروح للشيخ الفلاني تعالى نصلي ركعتين تعالى نتصدق تعالى خد ال- الكتاب ده خد ال... ده اسمه ايه مدد مدد يا رب ثم بعد الأربعة الأولانية إذا حصل الإذن والتوفيق والهداية والإمداد يبقى أنت محتاج بعد الأربعة دول إيه؟ أربعة تانيين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فكلما اهتدوا زادهم تقوى وكلما اتقوا زادهم هدى هي كده قبول اللهم تقبل انت محتاج تقبل تقبل احنا كلنا واقفين على الباب يا ترى هيفتح لمين محتاج تقبل ومش اي حد يقبل عشان كده كلمة سيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا ابن مسعود لو أعلم أن الله قبل مني خطوة سيدنا إبراهيم يبني البيت يرفع القواعد وإسماعيل وينادي في الناس وأسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع وأن يقول ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الشاهد إيه أهم حاجة قضية القبول أن تقبل والله جل جلاله غني جل جلاله لا يحتاج إلى أحد فلما يريد أن يشتري يشترط احنا قلنا قبل كده لما تدخل السوق قد يشترط عليك السوق وقد تشترط أنت على السوق إن كان المبلغ الذي في جيبك محدودا فالسوق يشترط عليك وإن كنت مليئا غنيا فأنت تشترط واحد داخل يشتري آه، تلاجة معاك كام يا ابني معاه معايا 2000 جنيه طيب دي نسبك اديال 8 مثلا مثلا يعني طيب واحد تاني معاه دفتر شيكات آه، فبيقول له انت معاك كام يقول له بس وريني احسن حاجة عندك في حدود كام احسن حاجة عندك فاهم بيتكلم بايه بجيبه فربك لله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم غني فلما يشتري جل جلاله يشرط عشان كده إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين عشر شروط حقه غني يشترط واللي ما فيش ما يلزمناش ما ينفعش لا يصلح فلذلك أيها الإخوة الله جل جلاله لا يقبل من العباد إلا من كان على شرطه عشان كده لما بنقول ففروا إلى الله أن تفر إليه على شرطه لا على شرطك ما بعض الناس داخل على ربنا وهو إيه بيشرط على ربنا أنا هتوب بس يشفيني أنا هتوب بس يرزقني أنا هتوب بس يديني أنا هتوب بس لا مثل هذا لا يقبل وإنما إنما الذي يقبل من أتى بشرط الله في العبد قبول الشرط معروفة شروط التوبة ندم إقلاع ندم عزم على عدم العودة رد مظالم علم عمل صالح ستة قبول إثابة التواب كريم كريم لذلك إذا تاب العبد فتاب الله عليه فإن الله يثيبه على التوبة يا نهار أبيض يعني أبقى غلطان وأنا رجعت للحق تقوم تديني ثواب رجوعي للحق آه كريم كريم جل جلاله إثابة ومن أجمل إثابة التائب فرحة يجدها التائب في قلبه الله يفرح بتوبة العبد فيفرح قلب التائب إثابة ثم تثبيت اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب إذا حصل التوفيق والإذ إذا حصل الإذن والتوفيق والإمداد والهداية ثم القبول والإثابة حصل ثبات هي دي إن هو لما تاب وقبل قبل يعني عمل صالحا شوف ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فإنه يتوب متابا متابا دي يقولوا عليها ايه توكيد لفظي يرجع رجوعا يعود عودة دي اللي اسمها تثبيت تثبيت ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإدامة أن يدوم عليه الخير فهو سبحانه المعد وهو الممد العبد عبده والتوبة منه والقبول منه والإثابة منه والإحانة منه والتثبيت منه ثم يعود العبد له وأن إلى ربك الرجعى جل جلاله هو السبب منه السبب وهو المسبب آه أيها الإخوة الله تعالى هو المتفرد بقبول توبة التائبين التواب لا يغفر الذنوب إلا هو قال الله في الحديث القدسي من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له يقول القرطبي إذا ثبت هذا فاعلم أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة في قلب أحد إنك لا تهدي من أحببت لأنه سبحانه هو المتفرد بخلق الأعمال بخلق أفعال العباد قل لا إله إلا الله قال ابو بكر رضي الله عنه قل رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه رجل رقيق القلب انا احبه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه جاء يوما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي علمني دعاء ادعو به ايه في صلاتي فقال له رسول الله قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الشاهد هنا إيه فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله قل لا إله إلا الله اثنين جاء اسم الله التواب في القرآن مقترنا باسمه الرحيم وهو التواب الرحيم ففي ذكر الرحيم بعد ذكر التوبة دليل على أن قبول التوبة من رحمته يعني تاب عليك على سبيل الترحم والتفضل فهو سبحانه سبقت رحمته غضبه فيرحم عبده في حين غضبه يعني والله ال- الآية اللي بتأسرني دايما وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظ- رغم أنهم ظلمة بيغفر له فيرحم عبده في حين غضبه كما جعل هبوط آدم من الجنة سبب ارتفاعه وجعل بعده سبب قربه سبحانه التواب الرحيم ما أكرمه من رحيم وما أعظمه الله جل جلاله رحيم تواب رحيم يعني واحد يرحمهم بعد التوبة فلا يعاقبهم بما كان قبل التوبة رحيم جل جلاله اثنين أنه لا يخزل ولا ير- ولا يرد من جاء تائبا ولو بلغت ذنوبه عنان السماء وملء الأرض هو التواب الرحيم ثلاثة أنه يرحم عبده ويقبل توبته في حين غضبه فهو التواب الرحيم أربعة أن قبوله لتوبة عبده تفضلا وهو مقتضى رحمته فهو التواب الرحيم وقد يأتي اسم التواب مقترنا باسم الحكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم وأنه عواد على خلقه بلطفه وطوله حكيم في تدبيره إياهم وسياسته لهم لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم ولفضح أهل الذنوب منكم بذنوبهم, بذنوبهم ولكنه ستر عليكم ذنوبكم وترك فضيحتكم بها عاجلا ورحمة منه بكم وتفضلا عليكم فاشكروا نعمة الله وانتهوا الإمام البغوي في التفسير قال إيه الآية في سورة ال- النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم قال جواب لولا محذوف يعني لولا فضل الله علي الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته ها لولا فضل الله كان حصل ايه ربنا ما قالش جواب لولا هنا ايه مخفي مش موجود يعني لعاجلكم بالعقوبة لعاجلكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعاجلكم بالعقوبة قال الألوسي جواب لولا محذوف لتأويله حتى كأنه لا توجد عبارة تحيط ببيانه يعني لولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لا ال- ال- سبحانه ما أعظم شانه وأوسع رحمته وأدق حكمته فيتحصل من أن الله تواب حكيم واحد أن الله عز وجل لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة لحكم منها أنه يمهلهم الفرصة للتوبة اثنين أنه تعالى لا يفضح أهل الذنوب ابتداء لحكم منها أن سترهم يكون عونا لهم على العودة والتوبة ثلاثة أنه شرع من الحدود والكفارات ما يكفر به عن عباده الذنوب والسيئات فمن حكمته أن عاجل بعقوبة أحيانا أهون من عذاب الآخرة أربعة أن الله سمى نفسه توابا ليؤنس قلب التائب أنه معه كما سمى نفسه المؤمن ليكون بينه وبين عبده ود الإيمان والتوبة ربنا اسمه المؤمن وانت مؤمن واسمه التواب وانت عشان تحس ان ربنا تفهم معنى وان الله لمع المحسنين هذه المعية مع المؤمنين مع الصابرين هذه المعية لتستشعرها حتى في التسمية أيها الإخوة أنا أحبكم في الله آه اسم الله التواب اسم تسعد به قلوب العباد شريطة أن يكون العبد توابا كثير التوبة دائم التوبة توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تؤجروا وتجبروا وترزقوا أحبكم في الله بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الاثنين بفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب